ولقائنا مفيد والخير هيعم من كل أكيد على أحلى فطار حضروا الأبرار وسهروا الكبار على أحلى فطار بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أحبابي إخواني وأخواتي أولادي وبناتي على أحلى فطار يا رب نكون ضيوف خفاف عليكم في هذا الشهر الكريم المبارك ويا رب يكون الطعام مريء والشرب هنيء والضحك بريء أحبتي آه، الليلة دي أنا عايز أذكر فضل ال- الأو- فضل الآباء والأمهات على الأولاد ودي صغار وكبار بس بمفهوم آخر وهي تحمل المسؤوليات المعاناة والتعب اللي بين الكبار والصغار ازاي الكبار تعبوا عشان الصغار طبعا احنا مش هنقدر نجيب ال- ال- المشاهد دي بالنسبة للبني ادمين مش هنقدر نجيب أم- مناظر الحمل والوضع والرضاعة بالنسبة للبني ادمين لكن في زيها والحقيقة ومناظر دقيقة جدا وجميلة ل- آه، للحيوانات الحقيقة مناظر جميلة جدا جدا جدا الحاجة اللي يفهمها الكبار والصغار مع بعض هي العلاقة الحميمية الشديدة العواض- العواطف والشديدة الحساسية والمشاعر اللي بين الآباء والأمهات وما بين أطفالهم الحقيقة آه، الليلة دي كلها عن الموضوع ده الحقيقة آه، آه، الواحد ممكن يكون آه، يعني ما شافش والدته وهي بتضع لكن تعالوا نشوف المخلوقات لما بتضع أولادها أنواع وأشكال أنواع منوعة ألوان ملونة من آه، وضع آه، الأطفال الصغيرين أول فقرة معانا فقرة الحرباء عمركم شفتوا الحرباية وهي بتضع أولادها وهي بتلد سبحان الله العظيم ولادة عجيبة جدا بتلد آه، من فوق غصن يفضل الجنين ينزل ينزل من غصن الآخر لحد ما يلتصق بأحد الأغصان تطلع الحرباية الصغيرة ووالدتها بتتابعها وتعالوا نشوف المنظر الجميل ده اتفضلوا معايا الغابات والبراري والسماء والماء منظر جميل جميل جميل شوفوا الطيور شوفوا الجمال في مثل هذه الأماكن كل ذكر وأنثى يتحمل مسؤولية أولاده في السماء وعلى الأرض وفي الماء الحوت في البحر والنمل في الجحر وادي الحرباء على غصن الشجر شوفوا بتضع شوفوا محدش حاسس بيها لكن ربنا يعلم قد ايه هي بتعاني شوفوا الحرباء اهي بتضع وضعت دلوقتي شوفوا ازاي سبحان الله العظيم بتسقط آه، ال- آه، الطفل الصغيره شوفوا اهي بتلتصق بالاغصان شوفوا اهي بتقع من غصن لغصن اهي لحد ما بتلتصق بالغصن الاخير سبحان الله العظيم آه، ادي الحرباء الصغيره بتطلع تلاقي نفسها على الغصن ووالدتها وراها بتتابعها وبتحاول تشوفها ويا ترى هتبقى سليمه ولا مش سليمه كل ده والام بتتابع شوفوا ازاي مفيش حاجه اسمها انها تسيبها بتتابع وجايه لها شوفوا كام حربايه على الاشجار والام ورا الجميع وبتحاول تشوف سبحان الله العظيم آه، المشهد الثاني الحقيقه انتوا عارفين ان في كل مخلوق بي بي بيضع اولاده م- م- خلاص بيطلعوا من جسمه البقرة بتولد آه، ال- ال- المعزة بتولد لكن السمك لما بيض- بيضع البيض وبيولد ايه اللي بيحصل اللي بيحصل ان السمك بيعود مرة اخرى لجوف آه، آه، آه، ابوه وامه آه، الحقيقة في سمك المشطية سمك اسمه المشطية بيبقى طوله حوالي من 50 ل 60 سنتي الانثى بتضع البيض والاب بيحتضن البيض داخل امعائه بيحتفظ بيه انا عايزكم بقى تشوفوا وتدققوا كبار وصغار شوفوا قد ايه رحمة الاب باولاده بيجمع اولاده كلهم في فمه في امعائه ياكلوا من جوه من جوه جسمه يحميهم فاصبح آه، آه، بطنه لهم وعاء ولهم غذاء ولهم حماء يعني حماية تعالوا نشوف المنظر الجميل جدا اللي جاي ده اتفضلوا معايا شوفوا هنا البحر و... وماءه الأزرق شوفوا هنا ال... بيض السمك بدأ يفقس آه، آه، شوفوا السمك ده كله هيروح فين دلوقتي هيروح لأبوه آه، بي- آه، وقت الغذاء وقت الحماية يروح لأبوه علشان يحتفظ بيه في بطنه علشان يحميه ويطمنه شوفوا سبحان الله العظيم أهو يطلعهم مرة تانية عشان يعيشوا حياتهم يسبحوا ياكلوا ويشربوا وبعدين وقت الخوف أو وقت الخطر كله مرة واحدة مرة واحدة يروح يجري على أبوه وأمه المشهد الثاني ضفدعة الضفادع بيحملوا أولادهم داخل ظهورهم في ثقوب داخل جسمهم وسبحان من جعلهم يتحملون هذا شو كام ثقب موجود في ظهر هذا الضفدع وسبحان الله العظيم أيضا لأولاده حماء ووعاء ورزاء شوفوا هنا المنظر علشان الواحد يقول سبحان الله العظيم يعرف أن ربنا سبحانه وتعالى منزل الرحمة في قلوب الكبار على الصغيرين ومنزل آه، آه، الحب والحنان والرحمة والأمان من من الكبار للصغيرين بطريقة آه، آه، عجيبة جدا آه، طبعا آه، الصغيرين ممكن آه، يقول آه، لا ماما عملت كده وبابا بيعمل كده امال مين اللي شالك في بطنها ما هي ماما آه، مين اللي اللي ارضعك ما هي امك مين اللي بيطعمك ومين اللي بيعمل لك اكل الفطار و- وانت قاعد وهي تعبانه ومرهقه ومين اللي بيطلع يجيب لك آه، آه، لقمه العيش وبيسعى على رزقك ما هو برضه والدك يبقى احنا بس بنذكر ها طيب تعالوا بقى نشوف آه، المشهد الآتي في آه، في حماية الكبار للصغيرين وحفاظتهم بس المرة دي هتبقى عجيبة حبتين المرة دي آه، تضحية آه، قوية جدا تضحية جامدة الحقيقة آه، العنكبوت العنكبوت هتضع بيضها وبعدين هترعاها لحد ما تفقس وبعدين البيض دي لما هتكبر آه، و- وتفقس هيبقى هيبقوا عايزين يتغذوا هيتغذوا على ايه هيتغذوا على جسم امهم اللي ارهقت وتعبت وكادت تموت من شدة ال- ال- الارهاق وفعلا هتقدم لهم جسمها وتموت علشان ولادها يعيشوا وياكلوا ويكبروا اتفضلوا معايا ونشوف المنظر الجميل جدا ده سبحان الله العظيم كله تضحية شوفوا ال- ادي العنكبوت شوفوا عندها آه، باضت قد ايه شوفوا اولادها كتير جدا والبيض فقس آه، الاولاد عايزين ياكلوا وهي ارهقت وتعبت من انها تبيض وانها ترعى اولادها وانها ولكن شوفوا حسن يا رب الأم.
لنا الخلق سبحان الله العظيم.
طهر آه، آه، من كتر ارهاقها وتعبها بدأت ت- يعني تسكن وأولادها جعانين فاستسلمت لأولادها وسابت نفسها اليوم عشان ياكلوا آه، الأم أصبحت أكل لأولادها وبدأوا ياكلوها هنا ال- آه، التمساح آه، مشهد آخر برضو أيضا يبيض وياخد أولاده من خوفه عليهم آه، بعد فقس البيض آه، بياخدهم في فمه ويوديهم للبركة في مكان آمن علشان محدش يأذيهم منظر جميل جدا احنا شفنا حد بيحضن حد بإيده أو بياخده في أحضانه لكن اتفرجوا لما نشوف التمساح بيحضن ابنه في فمه بيشيله جوه فمه آه، اهو شوفوا رايح للبحر اهو آه، عشان يحفر وياخد اولاده واحد ورا واحد في فمه اهو شوفوا او الام طبعا تاخدهم اهو شوفوا شوفوا بيحضنوا في فمه شوفوا المنظر منظر جميل جدا جدا سبحان الله العظيم آه، يعني مفيش أحن ولا أرحم من ربنا سبحانه وتعالى آه، الذي علم هؤلاء المخلوقات كيف يرحمون وكيف آه، يعطفون آه، الحقيقة أيضا منظر آه، جميل ممكن آه، آه، كتير جدا منا ما شافوش النعام النعام شوفوا قد ايه حجمها كبير لكن قد ايه ولادها صغيرين النعام آه، من المخلوقات اللي بيرعى اولاده بعنايه لانه لانها بتبيض كتير واولادها ايضا بيبقوا كتير والمخاطر حواليهم كتير تعالوا نشوف المشهد ده من مشاهد حمايه النعامه لاولادها وباذن الله تعالى آه، هنكمل في حلقات قادمة علاقة آه، الكبار بالصغيرين عشان يبقى بجد صغار وكبار فتعالوا اتفضلوا نشوف النعامة بتعمل ايه معانا شوفوا ال- النعمة بتهتم بأولادها البيض اللي بيحتاج يخرج من مكانه بتحاول تخرجه بتحاول تساعده أضفيت على الحسن شوف العبث النعمة حجمها قد ايه اولادها بقى حجمهم حجمهم صغير جدا بالنسبة لها وتنقى آه، وفي حواليها مخاطر آه، الثعالب والذئاب بيحاولوا يفترسوا البيض ده فلا يحوي سبحان الله.
نزقا أطفيت على الحسن طرق العليم.
العبقا فالورد تضرع آه، شوف إزاي. بت- بت- بتجلس عليهم عشان تحميه من هذا العدو اللدود آه، الثعلب طهره فلا يحوي نزقا واجعله وحتى لو هي جعانة مش هتقوم علشان تروح تاكل علشان أولادها عشان تحبهم شوفوا بقى لما البيض يبدأ يرقص ويبدأ آه، كل طفل يطلع عفوا آه، شوفوا كل طفل هيبدأ يطلع آه، شوفوا بقى الأم ورعايتها لكل واحد فيهم مغطية بريشها شوفوا بيبصوا من تحت ريشها ازاي علشان تجففه من, من بلل البيض وتعرضه للهواء والشمس تقول له حاول تمشي حاول تمشي ما تخافش آه، شوفوا هقول- هيبدأ آه، شوفوا يقف على رجليه آه، هتصبر عليه لحد ما يعرف يمشي ويقف ويقوم ويحاول ويترنح وفي الآخر هيمشي وتشوفوا بقى أولادها وهم آه، يعني شوف ده مسكين تخيلوا بقى كل طفل من أطفال النعامة آه، بتصبر عليه لحد ما تلاقيه بقى قوي ومشي ويبدأ آه، يتحرك وبعدين تاخدهم في أسراب علشان آه، آه، تعلمهم ازاي يعيشوا حياتهم وتعلمهم ازاي ياكلوا وازاي يشربوا وازاي يعيشوا حياتهم شوف النعامة حجمها قد ايه شوف اولادها جنبهم حجمها حجمهم قد ايه صغير جدا بالمقارنة بحجم امهم طبعا شوفوا ال- بصوا الم- شوفوا الحجم حجم النعامة كبير قد ايه عايزكم بقى تتخيلوا انها تصبر عليهم آه علشان ياكلوا ويشربوا ويعيشوا ويكبروا لحد ما يبقوا في حجمها عشان نعرف فضل الأب والأم مهما كان الإنسان حجمه كبير ينظر لأبيه وأمه كل الأحجام ده هي اللي بيوصل لها الإنسان وبيكبر وبينمو فيها أهو أبوه وأمه هم اللي تسببوا له فيها لأن ربنا سبحانه وتعالى قال أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير آه، أحبتي آه، يا ريت نكون آه، آه، اسعدناكم ويا ريت نكون آه، آه، ضيوف خفاف عليكم وزي ما بنتمنى لكم في كل حلقه افطار هنيء وشرب مليء وضحك بريء احبتي بالحب التقيت بكم وبشوق انتظركم الحلقه القادمه من احلى افطار ان شاء الله السلام عليكم ورحمه الله إفطار المسلم في رمضان فرحة وهنا وكمان غفران والفرحة الكبرى له الرحمن ودخول الجنة من ريان على أحلى فطار حضروا الأبرار وصغار وكبار على أحلى فطار حنقول أناشيد والكل سعيد ونتابع معكم كل جديد الرأي رشيد ولقائنا مفيد والخير هيعم الكل أكيد على أحلى فطار حضروا الأبرار وصغار وكبار على أحلى فطار